بسم الآب والابن والروح القدس الإله الواحد أمين آية يمكن عدت على ناس كتير ما خدوش بالهم موجودة في كورنثوس الأولى أربعة تقول إيه إذا لا تحكموا في شيء قبل الوقت آية في كورنثوس الأولى أربعة خمسة إذا لا تحكموا في شيء قبل الوقت الأول نشوف جت فين واتقالت إزاي في كورنثوس دي الرسالة دي بولس كتبها وكانوا كانت مليانة مشاكل كورنثوس دي من ضمن المشاكل في ناس بتقول عليه وحش على بولس نفسه وفي ناس بتقول عليه كويس وفي ناس طالعين بيه السما وفي ناس بتقول ده مغرض وكذاب وهو مش واخد انه يتكلم على نفسه ولا يدافع عن نفسه فما دافعش في الرسالة دي عن نفسه إنما في الرسالة اللي بعدها لما الحكاية زادت قوي اضطر يدافع عن نفسه لأن الناس كانت هتتشكك في الإيمان لأن هو اللي علمهم وهو اللي سلمهم الإيمان فبيقول إيه في كورنثوس الأولى أربعة من أول الإصحاح هكذا فليحسبنا الإنسان كخدام المسيح ووكلاء سرائر الله قال يا ريت الناس تحسبنا كده إحنا خدام المسيح ووكلاء أسرار الله على فكرة التعبير ده هو أجمل تعريف للكهنوت وكيل أسرار الله وكيل عن الله الوكيل ده مؤتمن من الله أن يتمم الأسرار اللي بينه وبين البشر فالكاهن ده وكيل عشان كده بعدها يقول ثم يسأل في الوكلاء انتوا فاكرينها امتياز يعني بس يسأل في الوكلاء يعني صاحب الشأن هيجيب الوكيل يحاسبه عملت اللي عليك ولا لا زي اي واحد فيكم عامل توكيل لحد مدير اعماله مثلا بيوصيه على توصيات وبعدين يراجع عليه عملت اللي انا قلته ولا لا فليحسبنا الانسان كخدام المسيح ووكلاء اسرار الله ثم يسال في الوكلاء لكي يوجد الانسان امينا يعني حكايه ان احنا هنتسال دي تخلي الواحد خايف تخليه امين وكل واحد فيكم وكيل بدرجه ما على بيته على اولاده على صحته على فلوسه فيسأل لكي يوجد الإنسان أمينا ما هو لو ما فيش سؤال ولا مراجعة الناس هتنام في الخط أما أنا كلنا بقى بتفكر إزاي يا بولس أما أنا وسط بقى التعليقات الناس بتقول كويس وناس بتقول وحش فأقل شيء عندي أن يحكم في منكم أو من يوم بشر أقل شيء عندي أن يحكم في منكم أو من يوم بشر يعني إيه يعني أنا الحقيقة ما بيفرقش معايا كلام الناس كتير دي أقل حاجة عندي الناس قالت حلو مش هتفرق قالت وحش مش هتفرق كتير أمال إيه اللي هيفرق ربنا رأيه إيه اللي أنا بعمله عاجب ربنا ولا مش عاجبه إنما الناس تسقف الناس ترمي طوب مش هتفرق أقل شيء عندي أن يحكم في منكم أو من يوم بشر بل لست أحكم في نفسي أيضا حتى حكمه عن نفسه ما بياخدوش انه يعني مطلق هو الواحد ممكن يراجع عن نفسه يشوف الغلط والصح البعض بيفسرها انه لما بيحاسب نفسه بولس مش شايف اخطاء او يعني بيعمل كل اللي ضميره يقول له عليه فبيقول لست احكم في نفسي لاني لست اشعر بشيء في ذاتي تتصور واحد يوصل من النقاوه انه لما يراجع نفسه ما يلاقيش حاجه اثر فيه على قد ما ضميره بيقول له يا بختك طبعا ومع هذا بيقول برضه ما يفرقش معايا رأي نفسي فيا بل لست أشعر في بشيء في ذاتي ولكنني لست بذلك مبررا يعني مش معنى كده إن أنا مبرر طب ده الناس بتقول عليك كويس وأنت لما بتقعد مع نفسك ما بتلاقيش حاجة وحشة يقول ولست بذلك مبررا أمال إيه الحكاية ولكن الذي يحكم فيه هو الرب أنا مستني ربنا يقول لي رأيه فيا إيه حكم ربنا هو اللي شاغلني حكم الناس ده ما اسهل انه يتغش فهنا طلع بقى بالشعار الجميل اللي احنا عاوزين ننشغل بيه اذا لا تحكموا في شيء قبل الوقت طب انهي وقت يقول لنا حتى ياتي الرب الذي سينير خفايا الظلام ويظهر اراء القلوب حينئذ يكون المدح لكل واحد من الله يعني استنى ساعات الناس تقول يا سلام فلان ده خادم هايل بلاش كلام كتير ربنا يبارك له انما انت بتحكم قبل الوقت ليه مش تستنى لما يجي ربنا يقول فعلا خادم هايل ولا لا واحد تاني يقول يا ساتر عليه ده إنسان مفتري أنا مش عارف أقابل ربنا إزاي أنت بتحكم ليه استنى حد عارف يمكن يطلع لص يمين تاني ويسبقنا كلنا لا تحكموا في شيء قبل الوقت حتى يأتي الرب لأن لما يجي ربنا شوفوا بقى كمان مش بس أن ربنا هو الحكم سينير خفايا الظلام في حاجات كتير أنت مش شايفها أنت مش شايف قلب البني آدم اللي بتحكم عليه إن كان كويس ولا وحش مش شايف ظروفه مش شايف خلفياته مش شايف خطاياه ومش شايف فضائله أنت مش شايف حاجة مين اللي شايف اللي في الضلمة في المسيح سينير خفايا الظلام ويظهر آراء القلوب هيطلع حاجات من جوه القلب انت ما كنتش تعرفها يبقى هنا معلمنا بولس بينبهنا لكذا حاجة ما تحكموش يا ناس لأن انتوا مش شايفين اتنين ما تحكموش قبل الوقت لأن كل حاجة ليها وقت والحكاية بتتغير يجوز الواحد النهاردة كويس بكرة وحش والنهاردة وحش بكرة كويس تلاتة يوم ما يجي المسيح المستخبي يبان والمستخبي ده هو المهم مش الظاهر مش من بره لا الحكم هيطلع على اللي جوه مش على اللي بره عشان كده بيقول قبلما يأتي الرب حتى يأتي الرب الذي سينير خفايا الظلام ويظهر آراء القلوب حينئذ ساعتها بقى لما ربنا يقول فلان ده كويس ده بيبقى بيتكلم عن قلبه يكون المدح لكل واحد من الله يعني يبقى تبقى طول عمرك عايش مستني كلمة مديح من ربنا مش من الناس ولا من أبونا ولا من فلان سيبك من الكلام ده الكلام ده كله سهل والكلام ده كله بيتغش والكلام ده كله مش دقيق كون الناس تمدحك ولا ترفعك ولا صدقني لو أهانوك وقالوا عليك كل ده مش حكم مش مهم الحكم اللي يفضل شاغلك يا ترى ما أقف قدامك يا رب هيكون لي مدح من عندك هتقول فيها كلمة حلوة هتقول نعم أيها العبد الصالح والأمين كنت أمينا في القليل أقيمك على الكثير ولا أنت اكتفيت أن الناس بتقول عليك أنت راجل خير وأنت راجل أمين وأنت راجل ملتزم وأنت راجل okay. اوعى تكتفي بكده لا تحكموا في شيء قبل الوقت احنا بقى بنغلط وبنحكم في أشياء كتيرة قبل الوقت أديكم شوية أمثلة تصوروا معايا لو احنا قاعدين مع ربنا يسوع له المجد قبل صليبه بثلاث أيام وكان قاعد في بيته وحواليه تلاميذه واحنا مش عارفين قوي الظروف ومش فاهمين كل الناس بس دول واضح ان دول تلاميذه وده المسيح وجت ست طيبة كده قامت فتحت ازازة الطيب بتاعتها وده لقيتها فواحد من التلاميذ اللي قاعدين احنا مش عارفينه قال ايه هل خسارة الفلوس مش كانت راحت للفقراء احنا لو ما نعرفش القصة يا سلام عليه ده إنسان مثالي قلبه على الفقراء وبيفكر في الفقراء وبصراحة بيفكر تفكير عملي إيه شوية طيب يتباعوا ب 100 دولار خسارة يفتحوا لهم 100 كذا بيت إحنا حكمنا إزاي؟ حكمنا حسب الظاهر لقينا إن ده تبذير وإن الراجل ده الحقيقة معاه حق في اللي بيقوله وباين عليه خايف على الفقراء وقلبه مع الفقراء إنما الكتاب يقول إيه؟ أصل كان عنده الصندوق واحنا فهمنا بقى القصة لأن ده يهوذا والصندوق والفلوس داخلة على الصندوق وطلع من الصندوق على جيب يهوذا وقصص إنما اللي يقعد في القعدة دي يقول يا سلام ده يهوذا ده عظيم لا تحكموا في شيء قبل الوقت ما يمرش أربع أيام تلاقي يهوذا ده شانق روحه وهلك إلى الأبد لأنه أتاري حرامي وأتاري بيكره المسيح وأتاري مليان لخبطة إنما لو إحنا قاعدين هنتغش طبعا ويمكن نقول على الست دي بصراحة آه يعني ما بتفكرش ما بتفكرش وهو المسيح بتاع أطيب ده التصرف ده ربنا يسوع طول عمره غلبان وفقير وبتاع وبيحب الفقر كانت الفلوس دي قعدت للفقر يوم ربنا يسوع فاحص القلوب يكرمها ويطوبها ويقول حيثما يكرز بالإنجيل يذكر ما فعلته هذه المرأة تذكارا لها اتقلبت كل الموازين لما يجي ربنا يظهر آراء القلوب ينير خفايا الظلام ده هي ما فاتش أربع أيام فهمنا إنما في حاجات زي كده كتير مؤجلة مؤجلة تعالوا نحضر مشهد آخر واقفين بقى مع الكنيسة المبتدئة في سفر الأعمال وبطرس مع التلاميذ قاعدين كده وجه راجل ومراته وبيقولوا لبطرس احنا عملنا زي الناس الاكابر الحلوين بعنا الحق وادي الفلوس الواحد يبص عليهم ويقول يا سلام ده في ناس عظيمة في ناس عظيمة بقى يبيع كل ملكه ويجيب الفلوس كده مين يقدر يعمل كده ده احنا بالكاد بنطلع العشور وبنقعد نفاصل استنى استنى بس شوية استنى بطرس بقى لأنه وكيل أسرار الله ربنا كشف له قلبه فسأل سؤال قال أبهذا المقدار بعتما الحقل على فكرة محدش بي مفيش كاهن بيسأل حد جايب عشور هو ده العشور مش معقول ما صحش ما يصحش أنا كتر خيرهم اللي جايبين الفلوس إنما موقف غريب جدا بس أصل بطرس هنا ربنا إداله حتة من سلطانه فكشف قلبه فسأل هي دي فلوس اللي انتوا بعتوا بيها كأنه عاوز يقول له يعني ما تغلطش قول يا حنانيا قول لا بصراحة ما قدرتش أجيب كل الفلوس تعدي تعدي هتبقى شوية رياء ومنظرة ديتها توبة بس اعمل معروف ما تبوظش الدنيا قال له لا هي دي الفلوس قال له انت بتكذب على ربنا الشخص اللي احنا بصينا له على انه ده مثالي جدا ومطلع فلوس يعني ما حدش يقدر يطلعها وبايع الدنيا كلها يطلع قلبه وحش ويطلع قلبه مليان فلوس ويطلع كل اللي همه المنظرة والرياء ويحكم ربنا عليه انه لا يستحق الملكوت يا احنا بقى ما بنعرفش نحكم خالص لان احنا من بره شايفين واحد بقى بيدي فلوس كتير قوي للكنيسه بقى لكن مين قال ربنا بيبص ازاي حنانيا وسفيرة انتوا عارفين قصته جابوا شوية فلوس وحبوا بس ياخدوا المنظر لكن كذبوا وغشوا بس هيغشوا ربنا ازاي موقف ثالث او يعني هحاول اعيش معاكم موقف كده مشهور لو شفنا المرأة الخاطية في غير اليوم اللي ذكروا الكتاب في لقا سبعة اللي هي جاية عند رجلين يسوع له المجد وبتبكي تعالوا نشوفها في السوق وهي بقى شكلها كده ايه كان ليهم شكل اللي هم الستات اللي مش كويسين يعني لان دول ساعات تبقى وظيفة طبعا تلاقي كل اليهود كانوا يبعدوا عنهم لان دي سيئة السمعة وتلاقي بقى تعليقات وشتايم على الماشي يجوز لو احنا واقفين في السوق وشفنا الست دي نقول بقى اللي نقوله يعني نحكم الناس دي ما بتخافش ربنا الناس دي ايه مش عارفة ان في ربنا وما لقاش حد يعلمهم الادب طب وده لبس ده يلبسوه ونقول بقى ونقول براحتنا انما احنا بقى لما ندخل نحضر بقى اللقاء التاريخي يبقى معزوم عند سمعان وتيجي الست دي اللي كلنا قلنا فينا هوعدنا وتقعد تحت رجلين المسيح وتبكي بحرقه وتبقى مستكترة الدمعة تلمس رجلين يسوع فبشعرها تشيلها كأنها بتعتذر إنها لمسته ودموعها تسبقها تاني وشغلانة وتلاقي المسيح له المجد بيدافع عنها ويطلعها أحسن واحدة في الموجودين ويطلعها أحسن من سمعان اللي عزمه الله لا تحكموا في شيء قبل الوقت أنت حكمت إنها إنسانة شرير عشان شفتها بالمنظر ده واللبس ده والموقف ده طب شوف بقى حكم المسيح قد غفرت خطاياها الكثيرة لأنها أحبت كثيرا يا ريتنا نطول اللي هي طالته اذهبي بسلام إيمانك خلصك يا بختها يا بختها اللي خدت مننا شتايم من هنا لبكرة لا تحكموا في شيء قبل الوقت تعال شوف التي أمسكت في ذات الفعل تقول عليها إيه قبل اللقاء بتاع ربنا يسوع إنسانة مفيش أكتر من كده شر ممسوكة في عملتها لكن بعد كده اذهبي ولا تخطئي أيضا ولا أنا أدينك وتعدي ومش بقيت تكون تابت وبقت قديسة السامرية يقال إنها طلعت ظهر عند البير عشان مش عاوزة تشوف بني آدم يسمعها كلمتين كالعادة يقال كده لأن هي معروف إنها إنسانة اتجوزت خمسة قبل كده واللي معاها بقى بطلت جواز بقى يعني لقت المشروع مش ملوش لازمة وبطلت جواز ومع هذا السامرية دي بقت قديسة بعد كده لا تحكموا في شيء قبل الوقت لو انت شفت السامرية قبل ما تتوب هتقول عليها ايه لو شفت زكة قبل ما يتوب هتقول عليه ايه حرامي وبخيل وقول وبعدين ويطلع كل كلامك انت فاضي لا تحكموا في شيء قبل الوقت أكثر من كده لو فتحنا أعمال تسعة سفر الأعمال في قصة مشهورة عن واحد كل الناس اتغشت فيه وقالت البني آدم ده بالذات لو في بني آدم هيروح جهنم يبقى هو أعمال تسعة عدد 12 قصة توبة شاول الطرسوسي يقول إيه رأى في رؤيا رجلا اسمه حنانيا داخلا وواضعا يده عليه لكي يبصر فأجاب حنانيا يا رب حنانيا ده راجل قديس بيشوف المسيح بعينيه ده بعد صعود المسيح فحنانيا ده راجل قديس تصوروا قديس وبرضه حكمه غلط قديس حنانيا ده اللي هيعمد شاول وبيجي له المسيح في رؤى فبيقول له على شاول فقال له لا لا لا استنى يا رب يا رب قد سمعت من كثيرين عن هذا الرجل كم من الشرور فعل بقديسيك في أورشليم وها هنا له سلطان من قبل رؤساء الكهنة أن يوثق جميع الذين يدعون باسمك ده مفتري ده راجل بطال ده, ما ده إرهابي فقال له الرب اذهب هذا لي إناء مختار لأني ليحمل اسمي أمام أمم وملوك وبني إسرائيل لأني سأري كم ينبغي أن أتألم من أجل اسمي لا تحكموا في شيء قبل الوقت لو أنت شايف بولس واخد العساكر ورايح يقفش المسيحية ويذل فيهم ويعذبهم تقول عليه إيه منك لله يا بولس ربنا يعمل فيك ويسوي على اللي عملته في الكنيسة مش كده لا تحكموا في شيء قبل الوقت يطلع مع الوقت شاول ده نشكر ربنا انه ما استجابش دعاوي الناس اللي قعد يدعو عليه انما ربنا كان شايف شوفه تاني مع الوقت طلع شاول ده هو بولس اللي عمل كتير قوي في الكنيسه في لقى 12 ربنا يسوع قال نفس المعنى بطريقه تانية عدد 54 يقول ايه في اخر لقى 12 ثم قال ايضا للجموع اذا رايتم السحاب تطلع من المغارب فللوقت تقولون انه ياتي مطر فيكون هكذا وإذا رأيتم ريح الجنوب تهب تقولون سيكون حار فيكون يا مراؤون تعرفون أن تميزوا وجه الأرض والسماء وأما هذا الزمان كيف لا تميزونه ولماذا أهي الآية اللي أنا عاوزها لا تحكمون بالحق من قبل نفوسكم يعني إيه بقى طب اللي فات ده كله عن حكم الناس لا تحكموا في شيء قبل الوقت تحكمش على حد لسه لسه الوقت يجوز يتغير خالص كان وحش يبقى حلو كان حلو يبقى وحش فما تحكمش ما تحكمش على حد أبدا قبل الوقت إنما السؤال الثاني كيف تحكم على نفسك لماذا لا تحكمون بالحق من قبل نفوسكم انت بتحكم على نفسك ازاي هنا يدخل بقى مشاكل كتير قوي ساعات الواحد يحكم فينا على نفسه متأثرا بحكم الآخرين الناس كلها بتقول عليك خادم كويس خلاص اقتنعت انت بالحكاية الناس كلها بتقول عليك راجل خير فانت اقتنعت الناس كلها بتقول عليك سوري يعني انسان ملتوي فانت برضه صدقت وخلاص بقى بقت قاعدة انت انسان كده ساعات الواحد يتأثر بحكم الآخرين ويعيش الصورة اللي الناس رسموها له بس انت عارف كويس ان الصورة اللي الناس رسمينها لك دي مش هي مش هي الحقيقة افكارك فيها ايه قلبك فيه ايه انت انت بتظهر غير ما تبطن انت حكمك على نفسك هو حكم الناس عليك يبقى خدعت روحك لماذا لا تحكمون بالحق من قبل نفوسكم ربنا يسوع له المجد قال كلمة صعبة قال يا مراؤون ليه مراؤون يعني عارف تميز المطر هينزل امتى وعارف تعرف موجة الحر جاية ازاي ومش عارف جواك شكله ايه ومش عارف تحكم على نفسك ان كنت ترضي ربنا ولا ما ترضاش فانت مشغول بالحكم على الناس والحكم على الطبيعة والحكم على الظروف وتتنبأ بالاحداث وبتفهم في السياسة طب يا عم في موضوع اهم من ده كله واسهل من ده كله جواك في ايه شكلك جوه في ايه رأي ربنا بكرة فيك ايه كل ده ما شغلكش لماذا لا تحكمون بالحق من قبل نفوسكم طب نحكم ازاي هيدينا بقى مفتاح للحكم على النفس يقول ايه حينما تذهب مع خصمك إلى الحاكم ابذل الجهد وأنت في الطريق لتتخلص منه لئلا يجرك إلى القاضي ويسلمك القاضي إلى الحاكم فيلقيك الحاكم في السجن أقول لك لا تخرج من هناك حتى توفي الفلس الأخير يعني إيه يا جماعة الكلام ده إيه علاقته بالحكم عن النفس مين الخصم أولا القسم القصة دي بطبيعة ربنا يسوع بدون مثل لم يكن يكلمهم يحب دايما يتكلم بطريقة مبسطة عشان الناس تفهم فلما تكون دايما نتخيلها على العربيات والمرور والكلام ده عربيتين خبطوا في بعض واحد غلطان هيعملوا محضر ومش هنخلص كل الناس الحبايب تتلم ساعتها تقول لك ايه راضي راضي يعني خلصها بقى وقته ومش وقته وصداع ومحضر راضي هي دي الكلمة اللي خدها ربنا يسوع قال ارضي خصمك بمعنى ايه الخصم هنا هو الضمير ضميرك هو خصمك وانت لسه في الطريق ريحه ضميرك بيقول لك انت دست على حق فلان خلص معاه خلص روح اعتذر روح قول كلمة طيبة ضميرك بيقول لك ما صليتش صلي الخصم ده لو وصلت بيه للقاضي خلص باظت الحكاية منه للحاكم ومنه للسجن ومش هتطلع ما توصلهاش للقاضي ما توصلهاش للقاضي علاقتها بالحكم على النفس هو الضمير يعني انت لو دخلت في داخلك وشهدت ضميرك على نفسك انت هتعرف تحكم على نفسك صحيح اللي بيقولوا عليك ولا مش صحيح انت نقي فعلا كما يبدو عليك ولا مش صحيح انت محب للعطاء جدا كده ولا مش صحيح انت انسان مثالي كما يبدو عليك ولا مش صحيح مين اللي يقول الخصم الخصم هو ده اللي هيساعدك تحكم على نفسك إذا هنا ربنا يسوع له المجد بيقول يا مراؤون ما تقعدوش تنشغلوا بفحص الأمور الخارجية الشتاء جاي إمتى والحر جاي إمتى شوف قلبك هينضف إمتى لماذا لا تحكمون بالحق من جهة نفوسكم راعي ضميرك راعي خصمك لحسن يسلمك للقاضي والقاضي للشرطي وهكذا يبقى أحيانا الواحد بيتغش في نفسه أرجع تاني للآية اللي ابتدينا بيها إذا لا تحكموا في شيء قبل الوقت عاوزين نحفظها لا تحكموا في شيء قبل الوقت حصل في يوحنا سبعة إنجيل يوحنا إصحاح سبعة كلمة أخرى للمسيح له المجد على نفس حكاية الحكم دي نحكم إزاي يوحنا سبعة من عدد عشرين ربنا يسوع كان بيعمل معجزات كتير واليهود بقى ابتدوا يتكتلوا قصاده من الغيظ والشعب البسيط بقى يمشي وراه في كل حتة وبعدين في عدد 19 يقول ايه أليس موسى أعطاكم الناموس وليس أحد منكم يعمل الناموس لماذا تطلبون أن تقتلوني هي وصلت خلاص لأنه عاوزين يموتوا المسيح أجاب الجمع وقالوا شوفوا الكلام الصعب بك شيطان ده قالوا المسيح كده شتموا ربنا يسوع له المجد فيك شيطان من يطلب ان يقتلك وهم عاملين مؤامره كذابين بس ايه يعني في الظاهر لا لا ما حصلش أجاب يسوع وقال لهم عملا واحدا عملت فتتعجبون جميعا كل ده كان بمشكلة أنه عمل معجزة يوم السبت لهذا أعطاكم موسى الختان ليس أنه من موسى بل من الآباء يعني من قبل موسى كمان ففي السبت تختنون الإنسان إن كان الإنسان يقبل الختان في السبت لئلا ينقض ناموس موسى أفتسخطون علي لأني شفيت إنسانا كله في السبت لا تحكموا تالت لأي لا تحكموا حسب الظاهر بل احكموا حكما عادلا إيه حكاية السبت والختام نشرح اليهود متزمتين جدا في حتة السبت ومتزمتين جدا في حتة الختام الختام في اليوم الثامن للولد للذكر عندهم إشكال في الفتاوى إشكال فظيع ليه افرض جه يوم الثامن للولد سبت نمشي أنهي شريعة فاهمين ازاي تحفظ السبت يعني ما تختمش ولا تلتزم بالختان وتكسر السبت وتختم فاهمين الفكرة في صراع بين شريعتين والعهد القديم ما حسمهاش سابها كده قال الختان في اليوم الثامن وقال احفظوا السبت فتطلع بقى فتاوى ملهاش اخر عند اليهود كانت إنما اتفقوا في الآخر على أنه لا الختان أهم من السبت لأنه شفاء للإنسان كونه ينضم لليهودية يعتبر إيه خلاص للإنسان وبالتالي حتى لو كان تامن يوم للعيل سبت يختنوا وكده كسروا السبت فربنا يسوع خدها حجة وقال لهم يعني تختنوا العيل في السبت وانا لما اشفي انسان من راسه الرجليه يوم سبت احسب كاسرا للسبت فاهمين الفك المعنى اللي بيقوله يعني انتوا عديتوها ومشيت وتعممت ان اختنوا الطفل حتى لو سبت في اليوم التام لان انتوا اعتبرتوا ان دي قيمه كبيره قوي في ذاتها طب لما انا اشفي انسان يوم سبت عايزين تموتوني على دي كانوا هيموتوه عشان كده كاسر للسبت فهنا قال لهم لا تحكموا حسب الظاهر واحكموا حكما عادلا نقطة مهمة بقى احنا شفنا ان احنا بنحكم قبل الوقت دي غلطة وشفنا ان احنا بنتلهي في الحكم على الناس من بره ومش بنحكم على نفسنا وبننسى ضميرنا الخصم اللي بيتكلم جوه بنسكته لكن مش بنسمع له غلطة تالتة مشهورة قوي ان احنا بنحكم حسب الظاهر بنحكم حسب الظاهر فلان لابس ايه يبقى شكله ايه وحاله ايه فلان قال ايه فلان مش عارف ايه الدنيا دي شكلها ايه والدنيا دي شكلها ايه الشخص ده مش عارف موجود في الكنيسة طول اليوم يبقى ما الشخص ده بيجي الكنيسة قليل يبقى الله لا تحكموا حسب الظاهر احنا بنتغش في نفسنا وفي بعض حتى حسب الظاهر مع نفسك هو انت عشان يعني لسه حد كان قاعد معايا معصر من بعض الناس يقول لي يعني طول نهار في المؤتمرات بس بره المؤتمرات شكلهم صعب قوي طبعا هي عثر انما لا تحكموا حسب الظاهر يعني مش الناس لانها بتصلي بحراره يبقى خلاص بقت كامله ونقيه ومش هتغلط يعني يمكن بيجاهدوا لسه فيهم ضعفات طول بالك على الناس لا تحكموا حسب الظاهر واحكموا حكما عادلا يبقى الحكم العادل في كذا بند اولا على النفس اثنين ما تحكمش خالص حتى يأتي الوقت ثلاثة مش حسب الظاهر ما تتغشش ما تحكمش حسب الظاهر حسب الظاهر تضحك عليك وياما ناس صدقوني قيموا evaluated يعني خطأ لأن هم ال evaluation بتاعهم كان حسب شكلهم وتصرف لكن يطلع ربنا له رأي تاني احكموا حكما عادلا وقبل ما تحكم حكم عادل على الناس احكم على نفسك الأول اوزنها صح موقف كمان في الكتاب في كورنثوس الأولى 11 برضه في حاجة فيها حكم كده كورنثوس الأولى اللي ابتدينا بيها أول الوعظة قلنا مليانة مشاكل من ضمن المشاكل بتاعة كورنثوس إن الناس استهانت بالتناول وما بقتش مميزة جسد الرب مميزة جسد الرب يعني داخلين كده على الكنيسة إيه تاكل وتشرب مش واخدة بالها إن ده سر وده جسد ودم حقيقي وحاجة عظيمة فبقت الناس مش محترمة الكنيسة ومش محترمة سر التناول من أكتر الإصحاحات اللي بولس فيها تلاقيه سخن قوي وشديد جدا الإصحاح ده لأنه اتشد قوي إزاي وإزاي الناس تتهاون في سر التناول كورنثوس الأولى 11 في عدد 28 آخر الإصحاح بقى بعد ما قعد يأكد لهم ده سر حقيقي وأنا استلمته من ربنا وجسد ودم حقيقي قال ولكن ليمتحن الإنسان نفسه وهكذا يأكل من الخبز ويشرب من الكأس لأن الذي يأكل ويشرب بدون استحقاق يأكل ويشرب دينونة لنفسه غير مميز جسد الرب غير مميز يعني هو مش مش واخد باله ان ده جسد ربنا من اجل هذا فيكم كثيرون ضعفاء ومرضى وكثيرون يرقدون هو ربط انه يقال ان في الوقت ده كان في امراض كثيره في كورنثوس وفي ناس بتموت كتير من شعب الكنيسه قال لهم ده دي ده دي عقاب من ربنا او تاديب على استهانتكم بالسر ادي بقى لا انا عاوزها بقى لاننا لو كنا حكمنا على انفسنا لما حكم علينا ولكن إذ قد حكم علينا نؤدم من الرب لكي لا ندان مع العالم يعني إيه يعني احكم على نفسك بدل ما تستنى حكم ربنا عليك لو حكمنا على أنفسنا لما حكم علينا لو قلت أنا غلطان النهاردة وابتديت تصلح خلاص غلطك مش مرصود عند ربنا لكن لو فضلت طول حياتك تقول أنا كويس ومش بغلط أنت مأجل الحكم الحكم مستنيك لأن ربنا لسه هو الحاكم ربنا مش بيحب يبقى ديان ربنا عمال يأجل حكاية الديان دي هو جه مخلص وبيخلص ولاده وعاوز الكل يوصل للسماء وهو لا يشاء أن يهلك أحد لكن هو في اليوم الأخير ديان بس عمال يأجله يقول لا يتباطأ الرب عن وعده كما يزعم قوم التباطؤ ولكنه يتأنى وهو لا يشاء أن يهلك أحد فعمال يصبر لأنه وانس بقى ديان خلاص مفيش رجعة طب ربنا مش عاوز يحكم احكم انت لو حكمنا على أنفسنا لما حكم علينا إذا لا تحكموا في شيء قبل الوقت احكم على نفسك في شعار بقى عند القديسين يقول إيه احكم يا أخي على نفسك قبل أن يحكموا عليك ما تستناش حد يقول لك أنت غلطان لا الناس ولا ربنا أنت اللي تقول لنفسك أنا غلطان لأنك لو استنيت الناس مش هتخلص أما لو استنيت ربنا تعرفش بقى الدينونة شكلها إيه فاحكم يا أخي على نفسك قبل أن يحكموا عليك فهنا لو كانت الناس حست أن ربنا زعلان وحكموا على نفسهم كانوا تابوا وعدلوا الحكاية وتقدموا لسر التناول باحترام وما كانش حصل اللي حصل فهنا معلمنا بولس بينبههم لو حكمنا على أنفسنا لما حكم علينا احنا كل ده عمالين نشغل بكلمة الحكم الحكم على نفسي والحكم على الناس والبداية برضو بفكركم بيها إذا لا تحكموا في شيء قبل الوقت لسه الوقت لسه الوقت اوعى تقول أنا كده جاهز للسنة لا مش جاهز ولا تقول أنا ضعت وفشلت ومفيش فايد برضو لا ولا تقول على فلان ده شكله داخل السماء حتف ولا تقول عليه رايح النار حتف انت ما تعرفش حاجة لا تحكم في شيء قبل الوقت في رسالة روميا معلمنا بولس بقى شد قوي على الجماعة اللي كانوا من أصل يهودي ومش محترمين الجماعة المسيحيين اللي من أصل وثني فبيقولوا عليهم ايه دول يعني اللي يبقوا مسيحيين كده لا ختان ولا سبت ولا عندهمش خلفية عن حاجة يقول بقى رمية 2 أول الإصحاح لذلك أنت بلا عذر أيها الإنسان كل من يدين لأنك فيما تدين غيرك تحكم على نفسك لأنك أنت الذي تدين تفعل تلك الأمور بعينها ونحن نعلم أن دينونة الله هي حسب الحق على الذين يفعلون هذه مثل هذه يعني إيه وانت بتحكم على أخوك أنت بتحكم على نفسك يبقى خلي بالك من الغلطة المشهورة دي وانت بتدين أخوك انت كده دنت نفسك وانت بتحكم عليه حكمت على نفسك والغلطة اللي مسكتها عليه هتتمسك عليك والقرار والحكم اللي جه في بالك عليه هيت... هيتقاس بيه عليك هي دي التعبير اللي قاله ربنا يسوع بالكيل الذي به تكيلون ها يكال لكم يعني انت شوف تحب يحاسبوك ازاي تصور ربنا بيقول لك تحب نحاسبك ازاي تقول له لا يا رب فوت فوت فوت كل حاجة أنا معايا بالذات ما تبصش على حاجة خالص يقول لك موافق تصور ممكن ربنا يقول لك موافق موافق بس لا طلب واحد ها أنت كمان مع الناس إيه فوت فوت فوت ما تبصش على حاجة هي كده ربنا حاطط دي قصاد دي لا تدينوا لكي لا تدانوا فأنت إزاي بتدين غيرك في نفس الرسالة في رومية 14 كان في بقى جماعة في نفس الرسالة محسوكة قوي في الأكل وفي ناس مفوتة في موضوع الأكل يعني إيه ناس من أصل يهودي لسه الحتة اليهودية فارقة معاهم فلما يقعدوا ياكلوا يدققوا اللحمة دي محرمة ولا محللة احنا في المسيحية مفيش حرام وحلال في الأكل ففي جماعة بقى ايه من المسيحيين اللي هم ضميرهم قوي شوية قعدوا يقولوا ايه اللخبطة دي ما ياكلوا فابتدوا يبقوا فرقتين في الكنيسة فرقة بتاكل وفرقة ما بتاكلش وكل فرقة بتقول على التانية غلط اللي بياكلوا بيقولوا الناس التانية متزمتين واللي ما بياكلوش بيقولوا الناس التانية مستهترين قال لهم بالراحة اللي عاوز ياكل ياكل اللي مش عاوز ياكل ما ياكلش بس ما تحكموش على بعض فقال ايه من هو ضعيف في الإيمان اقبلوه لا لمحاكمة الأفكار أنا ماشي ورا كلمة الحكم والمحاكمة ما تقعدش تحاكمه واحد بيدقق زيادة تقول له أنت غلط سيبه يا أخي هو ضميره كده واحد واخدها ببساطة تقول له أنت غلط هو مرتاح كده من هو ضعيف في الإيمان اقبلوه لا لمحاكمة الأفكار واحد يؤمن أن يأكل كل شيء أما الضعيف في الإيمان فيأكل بقولا هنا على فكرة ياخدوها الطوائف على ان احنا ضعاف الايمان لا ده الكلام كان عن اليهود احنا غاويين الفول طبعا انما الموضوع ملوش دعوه بالطوائف الموضوع كان ساعتها ان اليهودي المتزمت لما يقعد في اي قعده ياكل الخضار والبقول ويخاف ياكل لحمه لئلا تكون محرمه لسه الفكر اليهوديه القديمه عنده مع انه بقى مسيحي فسموه ضعيف الايمان يعني ايه ما عندوش الحريه بتاعه المسيحيه لسه فيقول ايه لا يزدري من يأكل بمن لا يأكل ولا يدين من لا يأكل من يأكل لأن الله قبله يا سيدي ده مقبول وده مقبول اللي واخدها كده بشوية تدقيق ربنا قبله واللي مخه كبير ومش فارق معاه نوع الأكل ومركز في حاجات تانية روحية يعني برضه مقبول من أنت الذي تدين عبد غيرك بولس بقى لما يسخن بقى ويشد تطلع انت مين عشان تحاكم عبد غيرك هو لمولاه يثبت او يسقط ولكنه سيثبت شوفوا الرجاء الحلو بقى يعني ايه سيبوا ربنا هو اللي يحاسبه وبنعمة ربنا هيثبت يعني هيوصل برضه السماء حتى لو ضميره ضيق ومتزمت شوية ربنا هيظبطه ولو التاني يعني مش مش بيدق في الحاجات دي ربنا وراه وراه لغاية ما يوصله لكن انت تقعد تقول ده غلط وده غلط هو لمولاه يثبت او يسقط ولكنه سيثبت لان الله قادر ان يثبته واحد يعتبر يوم دون يوم واخر يعتبر كل يوم يعني في واحد كل الايام مقدسه وفي واحد يجي عند الحد وتلاقيه ايه مفيش تلفزيون مفيش نظافه في البيت مفيش كويس كويس وفي واحد كل الايام مقدسه تلاقي بقى اللي بيروح مثلا يوم الحد يدخل بيت واحد تاني يلاقيهم قلبين الشقة الناس دي كفرة ازاي يوم الحد يجيبوا شغالة وبتاع يا عم بالراحة شوية ظروفهم كده طيب غصب عنهم بيحبوا ربنا برضه لكن وعارفين عقيدة الحد وكرامة الحد وكل حاجة بس ظروفهم على قدهم بيحاولوا فهنا يقول ايه واحد يعتبر يوما دون يوم واخر يعتبر كل يوم فليتيقن كل واحد في عقله الذي يهتم باليوم فللرب يهتم والذي لا يهتم باليوم فللرب لا يهتم يعني ايه ده بتاع ربنا وده بتاع ربنا ده عاملها عشان ربنا وده عاملها عشان ربنا انت مالك تحكم عليه ليه والذي يأكل فللرب يأكل لأنه يشكر الله والذي لا يأكل فللرب لا يأكل ويشكر الله يعني ده بياكل عشان ربنا وده ما بياكلش عشان ربنا يبقى الاثنين صح عند ربنا بدل الاثنين بيشكروا مقبولين عند ربنا عاوز يقول ايه ربنا كبير قوي عن الأحكام الصغيرة اللي احنا عمالين نلعب بيها دي وعن التفكير الظاهري الغشيم بتاعنا ده وعن الانشغال بحكمنا على الناس وناسيين نحكم على نفسنا فخلينا نرجع ونختم تاني إذا ها لا تحكموا في شيء قبل الوقت لإلهنا كل مجد وكرم الأبد